أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجكم وبرنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا صابونة يا مرحب بيك اهلا واهلا بالمشاهدين حلقات شيقة اهلا وسهلا
آه، زي ما تعودنا كلماتنا في الصميم وبدليل وبرهان ومش ممكن لأي ذو عقل إن ينفيها بس قبل ما نخش في المواضيع اللي احنا كنا بنتكلم فيها وهو موضوع محمد وشخصيات مؤثرة عن محمد آه، قدس أبونا هيرفعنا بالصلاة
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من نورك يشرق فيبدد الظلام اسالك يا رب ان تشرق بنورك فتبدد ظلمه الجهاله وظلمه الخطيه حتى نستطيع ان نرى نورك المجيد وبنورك يا رب نعين النور بارك جلستنا وبارك كل المشاهدين اسمعنا لما نديك بدلة البنين قائلين بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
امين امين طب قدس ابونا آه، في الحلقات اللي سابقه آه، قدسك كنت بتحاضرنا في بحث من الابحاث اللي قدسك وجدتها وهو رساله ماجستير بيحضرها واحد اسمه آه، عبد الأحد عبد الاحد ملكي وحصل منها على درجه الماجستير وبرهن فيها تلمذه بحيره لمحمد نبي الاسلام آه، وقبل كده كلمتنا عن تأثير بحيرة الراهب على محمد من خلال آه، البحث اللي كتبه آه، جات هيل ريتشارد آه، في الوثيقة اللي اللي قلب الدنيا دلوقتي أي آه، يا ترى آه، الوثيقة دي غير انه آه، اظهر فيها جات هيل ريتشارد ان القرآن املاه بحيرة هل يوجد شخصيات اخرى غير بحيرة لا تأثير على محمد؟
الواقع أنني آتي إلى الشخصية الرئيسية في التأثير على محمد الشخصية الرئيسية مين؟
الشخصية الرئيسية آه، اللي دفعته في طريق الملك والنبوة وهي خديجة بنت خويلد زوجته الأولى
طب يا أستاذ أبونا قبل ما نبتدي نتكلم عن تأثيرها يا ريت تدي المشاهد نبذة عن خديجة مين هي تقرب له ازاي وطريقة المعرفة ازاي أي. آه، الحقيقة آه، للإجابة على هذا الكلام يحسب بينا إن احنا نستعرض شجرة العائلة منذ مؤسسها الأول قصي ابن كلاب عظيم
قصي ده الجد الأكبر بتاع محمد الخامس أي.
أنجب أربع أبناء مش هتكلم عن الأربعة ه- هقصد اتنين بس ايوه واحد اسمه عبد مناف ايوه وواحد اسمه عبد العزة دولت الجيل الأول بعد مين؟ بعد قصي ايوه عبد مناف خلف هاشم وآخرون وآخرين نعم وعبد العزة خلف أسد وآخرين عظيم يبقى ده الجيل الثاني جيل أيوة.
هاشم وأسد ايوه هاشم خلف كثيرين من ضمنهم عبد المطلب اللي هو جد الرسول مباشرة عظيم وأسد خلف نوفل وخويلد ودول يكونوا الجيل الثالث من نسل قصي ايوه
عبد المطلب خلف عشرة من ضمنهم عبد الله أبو محمد ايوه نوفل خلف القس ورقه ايوه وخويلد خلف خديجة ايوه يبقى إذا ده الجيل الرابع خديجة بنت عم نوفل ولاد عم عبد المطلب عظيم أولاد عم عبد الله عبد الله خلف محمد وده الجيل الخامس يبقى لو بصينا في الجدول هنبص نلاقي آه، خديجة تعتبر في مقام عمة محمد لان هي اللي بنت هي عم بنت ابوه عم عبد الله اه وبنت عم القس ورقه بن نوفل ومحمد بن عبد الله يبقى إذا هي في مقام عمته أيوة.
من الجيل الرابع لقصي بينما محمد من الجيل الخامس وهذا ما يفسر كونها أكبر منه بما يزيد عن عشرين سنة البعض يقول 25 اه ممكن Yeah.
تتراوح يعني التواريخ ما هياش يعني ما- ط- طبعا آه، قدسك تعرف ان ممكن هو ما يهتمش بالحاجات دي بتاع- طبعا قدسك تعرف انه اتجوز خالته
ايوه في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثامن وصفحة 158 عن عروة قال خولة بنت حكيم هي ممن وهبت نفسها للنبي وفي مسند أحمد بن حنبل حديث آه، 26050 في موقع على الانترنت حديث الاسلام دوت كوم عن سعيد ابن المسيب قال ان خوله خد بالك ايوه خوله بنت حكيم هي احدى خالات النبي فما راي حضرات الافاضل الشيوخ المسلمين عن هذه القرابات على ضوء سوره النساء ايه 23 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ايه الراي اهو اتجوز عمته آه، خديجه واتجوز خالته آه، بنت خويلد طب احنا بنضم صوتنا لصوت قدسك ويا ريت حضرات المشايخ من الازهر يدونا رد على دوت واحنا هنكتبه عندنا لان احنا ما بننساش الاسئله اللي بنسالها دلوقتي هنروح لموضوع تاني وهو آه، العلاقه كانت ايه بين خديجه وبحيره
اه خديجه بحيره ايوه
مظبوط آه كان في علاقة وصداقة بين الاثنين بالتأكيد كانت هناك علاقة شديدة فمن كتب التراث نستطيع أن نتتبع هذه العلاقة الصميمية فقد جاء في السيرة النبوية لابن كثير جزء واحد وصفحة 407 وما بعدها قالت خديجة لمحمد قد أخبرني ناصح غلامي وبحيرة الراهب أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين عاما وقد علق على هذا الخبر فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 38 قائلا إن مرجعية مرجعية دينية ذات مقام محمود ورتبة عالية ودرجة رفيعة لدى خديجة بحير الراهب أشار عليها بأن هذا الفتى هو المأمول وأنه خ- حتم حتم لازم أن تباعله يعني تتجوزه آه، لكي تبدأ معه تجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والت- والتحضير آه، والصقل والتهيئة الضرورية كما ينتقل من فتى قريش هاشمي إلى القادم المنتظر تبدأ شيء آه، مثير للدهشة وعجيب جدا إن آه، قبل عشرين سنة آه، الراهب بحيرة يقول لها إنها تتجوز الشخص ده بس ده ي- اللي يدينا سؤال هنا معنى كده إن العلاقة ودرجة الثقة كانت وطيدة جدا بينهم يعني زمان من قديم الزمن نفس ال- الكلام موجود في هذا الكتاب بتاع خال- آم، خليل عبد الكريم كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 125 آه، يقطع هذا يقطع بوجود علاقة صميمية وحميمة بين سيدة نسوان الدنيا خديجة وبين الراهب بحيرة وقد أكد قوله هذا بما تذكره وبما ذكره في آه، نفس المرجع صفحة 142 قائلا لقد آه، لقد ربطته بسيدة قريش أصرة أي حبال شديدة وأنها تثق في علمه الكتاب ثقة لا حد لها
طيب آه، مع اختلاف إذا كانت هي سيدة نساء الدنيا ولا لأ آه، هل في وقائع معينة آه، تقدر قدسك تبرهن بيها على العلاقة ديت؟
شوف عزيزي سبق أن أوضحنا أنه هو الذي أشار عليها هو الذي أشار عليها أن تتزوج محمد قبل الزواج بأكثر من عشرين سنة ثانيا ما قاله فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 143 أن الحلقة الكتابية الخارجية التي ربطت خديجة آه، نفسها آه، ببحيرة آه، الرا- الراهب والقس ورقة آه، هذا أم- أمر له دلالته وهو أن الطاهرة شدتها صلة وثيقة وعلاقة حميمة وأصرة متينة برؤوس أهل الكتاب فالراجح بل المؤكد أنها جالستهم ونشبت بينها وبينهم محاورات قوامها العلم الكتابي مما يزيد ثقافتها الدينية عمقا ثالثا كتابتها له أو ركوبها إليه بعد حادثة غار حراء آه، مع محمد
طب عظيم جدا آه، يا جماعة الكتابات والحاجات ديت ممكن تعرفوا عنها لما تخشوا على ال website بتاعنا في الصميم dot com هتعرفوا آه، آه، ازاي كان في كتابات من المعلومات اللي بيوفر لنا بيوفرها لنا قدس ابونا من الابحاث بتاعته اللي جايه من كتب موثقه من آه، آه، اصول المسلمين. هنا بقى قدسك لازم تشرح لنا حاجه.
مهم.
تقصد ايه بكتاباتها له او ركوبها اليه؟
ده صح حته مهمه قوي هو الحقيقه جه في السيره الحلبيه جزء واحد من صفحه 493 ذكر آه، ابن آه، ابن دحية أن محمدا لما أخبر خديجة بجبريل ولم تكن سمعت به قط كتبت إلى بحيرة الراهب فسألته فقال لها أنى لك بهذا الاسم إلى آخره ويا ريت اللي عنده الكتاب بتاع آه، خليل عبد الكريم آه، يقرأ الكلام ده في صفحة 125 وفي كتابه المبدي شرح مختصر الزبيدي للشرقاوي تحقيق شيخ الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم جزء 2 وصفحة 91 جاء في رواية أخرى بيقول يعني ركبت آه، لبحيرة بالشام فسألته عن جبريل فقال لها يا سيدة قريش أن لك بهذا الاسم إلى آخره آه، والكلام ده موجود برضه في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم وهو عين ما جاء في كتاب الروض الأنف للسهيلي ركبت إلى بحيرة الراهب واسمه سرجيس فيما ذكر المسعودي وسألته عن جبريل والكلام ده برضه دونه الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 146 يبقى إذا هي بعتت له أو ذهبت إليه دايما ال- المصادر العربية ما بتتفقش لازم يبقى فيها خلافات عظيم وكده.
يا.
فده اللي حصل إنها راحت له أو كتبت إليه عظيم. آه، الغريب جدا ان الروض الأنف ذكر اسم سرجيس ده معناته انه كان مطلع على كتب النصارى آه، صح.
آه، بس هل هنا الشيخ خالد آه، الشيخ خليل عبد الكريم آه، اتكلم عن لقاء بحيرة ومحمد لقاء بحيرة ومحمد ومحمد أيوة.
في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين في صفحة 244 إلى 246 أورد الشيخ خليل عبد الكريم قصة لقاء الراهب بحيرة مع محمد في رحلته الأولى إلى الشام مع عمه أبو طالب وأورد ما جاء عن هذا اللقاء في كتاب الروض الأنف للسهيلي في جزء واحد صفحة 307 و 308
طب آه، الاحاديث اللي جايه بخصوص الموضوع دوت في ناس كتير بتشكك فيها بالتجريح والكذب او بالضعف او او او انها اسرائيليات وما ذلك رد قدسك على الكلام ده ايه رأيي أنا كما قلت وأقول باستمرار آه، ليس لي رأي فليس من عادتي أن أفتي في الأمور الإسلامية وش- والمشاهدين يعرفوا كده جيدا ولكن أنا أقتبس ما يقال في الكتب الإسلامية وبخصوص هذا اللقاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن الكلام ده موجود في الروض في الروض الأنف للسهيلي جزء واحد صفحة 308 وأعتقد أنه ما عاد مقبولا أن يرد حضرات الأفاضل المشايخ على كل ما لا يعجبهم من أحاديث المحمدية آه، بادعاء التجريح والكذب موضوع مقطوع مرفوع فقد أصبحت لعبة مكشوفة
عظيم طب قدس ابونا أم، في حاجه ط- طرقت على الذهن يعني هل يا ترى في عندنا في التراث المصري في التاريخ بتاعنا ما يدل على علاقه بين الراهب بحيره او سرجس و... ومحمد
آه مم، سؤال جميل طبعا إذا كان التراث السرياني موجود فيه آه هذه القصص والتاريخية والحقيقة الأباط توارثوا قصصا عن علاقة بحيرة الراهب بمحمد وهي تشبه إلى حد كبير ما جاء في التراث السرياني التي سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقتنا السابقة ايوه طيب مع- بمناسبة ذكر بقى الحلقات السابقة جات لنا أسئلة كتير قوي وقدسك تعرف طبعا والمعظم الأسئلة كان سؤال هل فعلا محمد كان ابن بحيرة؟
نأتي إلى موضوع شائك جدا شائك جدا نعم.
هذه بالفعل قصة متوارثة تعتمد على عدة حقائق في مصادر التراث الإسلامي نفسه خلينا نكتشف يعني منها واحد الحقيقة الأولى هي أن محمد قد ولد بعد موت أبيه اللي بيقولوا إن هو أبوه اللي هو عبد الله بأربعة أعوام وده ثابت احنا عملناها مما أثار الشك في نسبه واتكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع في حلقات سابقة وبالتحديد في الحلقة الثالثة من برنامج في الصميم ويفضل ويحسن الرجوع إليها لنتأكد من المراجع التي وثقنا بها كلامنا في تلك الحلقة الحقيقة الثانية هي أن الراهب بحيرة بعدما طرد من الرهبنة من دير بصرى ذهب فأقام في مكة هذا ما جاء في رسالة الماجستير للباحث عبد الأحد ملكي شابور شابو صفحة 53 إذ تقول بعدما طرد الراهب النسطوري بحيرة من الكنيسة ذهب إلى مكة في الجزيرة العربية وحيث أنه طرد من الرهبنة لانحرافه فلا يستبعد انحلاله الخلقي وارتكابه هذه الخطيئة الشنعاء والحقيقة الثالثة ما جاء في السيرة النبوية عن ابن إسحاق قال كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله تحدث أنها حين حملت برسول الله أقبل لها قيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام وهذا يقتضي أنها رأت حين حملت به كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى قصور بصرى من أرض الشام ثم لما وضعته رأت آه، رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته في ذلك الحين وال site موجود على ال website آه، اللي احنا شفناه دلوقتي آه، site واضح عن آه، آه، ال آه، اس آه، ال- الشبيبة مي dot net ويؤكد ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 118 قال محمد محمد قال رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى وقد علق فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في هذا الكتاب صفحة 219 قائلا ولعل هذا يجيب على السؤال أه، ده الراجل الكريم بيقول الذي ينتصب في الذهن وهو لماذا توقف النور الذي خرج من آمنة عند بصرة ولم يتعداها إلى الشام العاصمة التي من البديهي أن حظها من القصور أوفر وأضاف قائلا وأحدوثة وصول النور إلى بصرة تحديدا سوف نطالعها في عدة أخبار وختم بقوله هذا يقطع بأن المسألة ليست صدفة ولا خط عشواء بل لها دلالة لا تستبهم على الفطن ولا تخفى عن الذكي هذا ما قاله الشيخ خليل عبد الكريم وهو كلام خطير بالفعل
طبعا خطير ومش ممكن تخطر على بال حد ابدا آه، آه، هنا قدسك لما بتعرض موضوع زي دوت بتقدم فيه البيانات دي كلها بس عايز اسال سؤال ال- قدسك حاجه هل عندك حاجات تانية تضيفها بهذا الخصوص بهذا الشأن بالذات اه طبعا بالتأكيد م.
احنا قلنا ثلاث حقائق أيوة.
في حقيقة رابعة هي أن أن كتب التراث الإسلامي توضح أن الراهب بحيرة كان يرعى محمدا وأنه قد أشار على خديجة أن تتزوجه قبل زواجها منه بأكثر من عشرين عام الكلام ده موجود في السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول صفحة 407 عظيم الحقيقة الخامسة تقول كتب التراث الإسلامي أيضا أن محمدا تزوج خديجة عندما كان عمره 21 عام الشيخ خليل عبد الكريم وصفحة 44 في نفس هذا الكتاب 21 سنة طيب خلاص إذا إذا فبحيرة أشار على خديجة أن تتزوج محمد عندما كان طفلا حديث الولادة لا يتعدى عمره سنة سنة واحدة يعني.
من هنا ندرك أن بحيرة كان يعرف الطفل محمد منذ ولادته وأولاه رعايته وأراد أن ترعاه السرية خديجة ليطمئن على ولده على حد تعبير القصة آه، وليعده لمهمة نشر المذهب النسطوري اللي كان بيتبعه بحيرة في الجزيرة العربية ايوه هذا ما يحمله التراث القبطي عن بحيرة وعلاقته بمحمد أو أم محمد عظيم عظيم آه على فكرة الكتاب اللي قدس أبونا بيعرضه اللي هو بتاع الشيخ خليل عبد الكريم موجود على آه ال website اللي هتشوفوه قدامكم اللي هو اسلاميات dot com آه واللي عايز يعاينه اللي عايز يقراه يتفضل ويشوف ويناقشنا آه عامة يا قدس أبونا احنا هنسيب الحاجات دي كلها مستنيين رد شيوخ وأفاضل من الأزهر على المواضيع ديت وتاخدنا دلوقتي من الأرضيات إلى السماويات في تأمل روحي أمين أشكرك احنا كنا سيبنا تأمل روحي قرانا الآية بتاعته مرة والحلقة اللي فاتت ما قدرناش نتكلم عشان كانت دسمة قوي فنأتي إلى هذه الآية من سفر أشعياء إصحاح تسعة ومن عدد اثنين بتقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور شفت الشعب السالك في الظلمة ناس عايشة في الظلام تتخبط في دياجير الظلام ظلام الجهل وظلام الخطية وظلام الفساد ظلمة محدش عارف حاجة أيوة.
فين الصح وفين الطريق وفين السكة وفين الحق وفين الحقيقة ظلام دامس السالكين اللي ماشيين في الطريق بتاع الظلام بس بيبحثوا عن الطريق وبس بيبحثوا عن الحقيقة يشرق لهم نور امين لأن الناس اللي سالكين في الظلمة أو اللي عايشين في الظلمة ناس مش بيدوروا على الحقيقة هو كده وخلاص ما توجعوش دماغنا وما تدوشناش احنا طلعنا لقينا كده وهنتن كده لحد ما نموت طب وبعد ما تموت ده موضوع تاني لكن عمر ده ما يشرق له النور لان هو مش عايز ما بيدورش أيوة.
لكن مين بقى اللي يشرق له النور السالك اللي بيدور على الطريق بيدور على الحق بيدور على الحياه نعم يشرق له النور نور المعرفة نور النعمة نور الخلاص نور المسيح امين يشرق له الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور طب دول السالكين في الطريق نور لهم الطريق طب والناس اللي قاعدين في ظلال الموت في وادي ظل الموت يسيبهم لا ما يسيبهمش ما بيسيبهمش الله بيشرق بالنور نعم الله بيطل عليهم دولكم ابصروا نور لانهم مفتحين وصاحيين أيوة.
لكن دول يشرق عليهم النور يا اما يتبعوه يا اما يغمضوا عينيهم ويتنهم نايمين أيوة.
فاذا القضيه الانسان اللي في الظلم في الضلمه ربنا لازم ينور له الطريق نعم.
ويبصره امين وانا بطلب من ربنا ان هو يشرق بنوره لكل المشاهدين ليغير حياتهم امين امين امين امين شكرا استاذ بندر. احبائي المشاهدين يعني ما نقدرش نقول حاجه بعد كلمه الله وبعد التامل الجميل اللي سمعناه من قدس ابونا آه، احنا بنشكر قدس ابونا زكريا اشكرك حبيبي ويا ريت آه، حاورونا جاوبونا روحوا على ال website بتاعنا في الصميم dot com وشوفوا الحلقات دي كلها لانها كلها موضوع واحده ومربوطه ببعض. دايما احب اقول لكم حاجه ان رب المجد يسوع المسيح قال تعرفون الحق والحق يحرركم. من غيره مش هتعرفوا فلازم تعرفوه عشان تلاقوه والى اللقاء.
امين